في هذه المجالس والتي سنشرح فيها كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وافتتحنا هذه الدروس بترجمة الإمام البخاري واليوم إن شاء الله نتمم هذه الترجمة ولا نقف على يعني كل حياة الإمام البخاري لأن هذا أمر يطول جدا لكن أنا معني في ترجمة الإمام البخاري أو ترجمة أي إمام بأن أظهر الجانب العملي لهذا الإمام لأن هو المقصود من العلم كله أن تصل إلى العمل وأن تصل أصولا صحيحا لا يكون عندك لا بدعة ولا تزين في العمل فنحن نعرف أن الاستقامة يقدح فيها شيئان ذكرهما ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة هود قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ومن تاب معك إشارة إلى الذنب لأنه لا يتوب إلا من ذنب فأول قوادح الاستقامة التي تخرجك عن طريق الاستقامة الذنب ولا تطغوا البدعة البدعة هي أن تطغى في العمل أن تزيد في العمل ما لم تؤمر به فهذان قادحان في الاستقامة ومن تاب معك إشارة إلى الذنب وأنه لا بد أن يتوب المرء منه حتى يرجع إلى طريق الاستقامة ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا الحد بالبدعة وأن تفعلوا شيئا لم تؤمروا به فهذان هما اللذان يقدحان في الاستقامة في يعني الفايدة من العلم أجمع أن يصل المرء إلى العمل إمامنا رضي الله عنه ورحمه كان شامة في هذا الباب كنا انتهينا في الدرس الماضي إلى الإشارة إلى حفظه رحمه الله وأنا سأذكر حكاية ذكرها الإمام أبو أحمد ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال هو طبعا أشهر من نار على العالم بالنسبة لطالبي علم الحديث يقول سمعت عدة مشايخ يقولون لما دخل محمد ابن إسماعيل بغداد تهافت الناس عليه كانت سمعة البخاري تجاوزت البلد خراسان وكده فكل الناس يعني تجمعوا فلم يخلو الأمر من حسد فجمعوا مئة حديث قلبوا أسانيدها ومتونها يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات اللي بيروي البخاري عن شيخه الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت محمد ابن إبراهيم التيمية تحدث عن علقمة ابن وقاص الليثي قال رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات احنا المرة الماضية قلنا لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر إذا رأيت صحابيا آخر ينسب إليه هذا الحديث فاعلم أنه باطل لا يصح زي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يصح إلا عن عثمان ابن عفان أي هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ينسب إلى أي أحد بخلاف عثمان اعلم أن هذا النسبة نسبة باطلة فحديث إنما الأعمال بالنيات التي ذكرناه الآن لو أنك قلت مثلا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات هو ده اللي البغادرة عملوه مع البخاري يجيب مد ويديله إسناد مختلف عن الايه الاسناد الحقيقي لهذا المتن جابوا 100 حديث قلبوا اسانيدها ومتونها عشان يختبروا حفظ البخاري يعني فالبخاري يملي كعادة العلماء القدامى مسألة الإملاء وبعدين جاء الأسئلة قام واحد مع عشرة من المية ادوا المية لعشرة كل واحد عشرة أحاديث قال ما تقول في فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلان عن- قال يقول لا أعرفه العشرة لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه قام التاني بالعشرة بتاعته برضه لا أعرفه لا أعرفه أما العوام فقضوا على البخاري بالجهل ما هوش عارف حد خالص ولا سؤال جاوب جاوب عليه فقضوا عليه بالجهل أما أهل المعرفة فقالوا فطن الرجل بعد ما خلصوا المئة حديث جاب اللي قال الأولاني أما حديثك الأول فإسناده مع الثالث وحديثك الثاني إسناده مع الرابع وحديث فرد كل الأحاديث كل المتون إلى أساندها فما قام حتى قضوا له الحفظ يقول الحافظ بن حجر العسقلاني ليس العجب أن يحفظ البخاري الصواب فهذا يعرفه كل أحد لكن العجب أنهم أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه ده لو دماغ كمبيوتر ما عرفش يجيبها يقول لي الاولاني حديثك المتن ده مع الاسناد مع الثالث والثاني مع الرابع والثالث مع الخامس وهكذا فما يعني قام البخاري من مجلس حتى قضى الائمه له بالحفظ فالبخاري كانت حصيلته 600 ألف حديث وأنا ذكرت في المرة الماضية أن كلمة حديث مش معناها حديث نبوي بل كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث حتى النكتة لو حب حد يقول نكتة أو يقول خبر من الأخبار سواء كان لغوي أو شرعي أو أو طبي أي حاجة وقال حدثنا فلان عن فلان ده اسمه حديث يطلقون عليه اسم حديث عشان ما فيش واحد يقول 600 ألف أمال راحوا فين 600 ألف السنة ضاعت لا ما ضاعتش السنة محفوظة حتى مكتبة بغداد لما ردموا بها الفرات السنة ما ضاعتش برضه لأن مش مكتبة بغداد هي المكتبة الوحيدة في العالم الإسلامي بل العالم كان إذا ألف كتابا كان بينسخ من عدة نسخ ويرسل إلى الآفاق كما هو معروف عند العلماء المهم الإمام البخاري في الحفظ شامع نأتي هنا على استفادة الإمام من العلم يقول وراقه محمد بن أبي حاتم كتبت معه كتاب التفسير ما هو الوراق اللي هو البخاري بيمليه وهو يكتب وإنما وراق من الوراقة من الورق يقال فلان وراق فمحمد بن أبي حاتم الوراق ده كان قاعد مع البخاري لازق له كظله البخاري يمليه وهو يكتب فالبخاري بيس- بيألف كتاب التفسير من الصحيح فقال عملنا حتى تعبنا فاستلقى البخاري على ظهره فقال له عهدتك أنك لا تفعل شيئا إلا بعلم فإيه دليلك على هذا الاستسقاء الاستلقاء انك انت عايز تريح فنمت على ظهرك بقى وكده يعني وانا عارفك ان لا تفعل شيئا الا اذا كان عندك علم منه قال نحن على ثغر من ثغور المسلمين الثغر اللي هو المكان المتاخم لارض العدو اللي هو المرابط الى اجر مرابط يجري عليه يعني الى بعد ان يموت فقال نحن على ثغر من ثغور المسلمين وقد عملنا اليوم حتى تعبنا فأردت أن أستلقي لأستريح خشية أن يداهمنا العدو فيكون بنا حراك يعني حتى هو بي- بيستلقي عنده نية في الاستلقاء إن إحنا على العدو زي ما أنا ذكرت قبل ذلك آه، ما أدري قلتها المرة اللي فاتت ولا لا إن سفيان الثوري رحمة الله عليه لما قال إن استطعت ألا أن ت- ال- ال- إن استطعت آه، أن تحك رأسك بأثر فافعل يعني عايز يقول لك لا تترك شيئا في حياتك لا ترفع قدمك وتضعها إلا إذا كنت ستضعها في مكان مشروع مش ترفع رجلك ومش عارف هتحطها فين فكل حياتك لابد أن يكون في أثر متقدم إما حديث إما آية وإما حديث وإما عمل للصحابة أو التابعين أو تابعين أو لما المتبوعين المهم أن تكون متبعا لا مبتدعا فقول سفيان إن استطعت أن تحو أن أن- أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل طيب إيه الأثر اللي ممكن يكون في حك الرأس يعني أنت دلوقتي عايز تهرش تمام ايه الدليل اللي ممكن يكون معاك عشان تهرش الدليل هو دفع الضر هو انت هتهرش ليه يعني ما انتش محتاج انك تهرش وهتهرش ما بيحصلش الكلام ده انما انت بتفعل هذا الكلام لدفع ضر آه، عليك دفع ضر بقى خد مئات الاحاديث اللي فيها دفع الضر تمام أقر- اقربها الحديث اللي يصححه بعض المتاخرين لا ضرر ولا ضرار وان كان يعني العلماء يتكلمون في صحته لكنه قاعده فقهيه مش اصوليه في فرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه دي قاعده فقهيه لا ضرر أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك إذا حبيت تجيب أدلة للقاعدة دي هتلاقي أدلة كثيرة جدا يعني المهم هذا الإمام قال ال- الذي ي- قال لما بمناسبة الاستلقاء ده قال منذ عقلت لم أفعل شيئا إلا بعلم تعالوا يعني ناخد حادثة أو اتنين من حوادث الإمام البخاري رحمة الله عليه اللي هو عملها وكان فيه علم متقدم آه، عزمه بعض أصحابه على في بستان يعني فقام يصلي فبعد أن انتهى من صلاته رفع ثيابه وقال انظروا ماذا دهاني يعني كان حاسس ان حاجه بتلسعه لكنه واقف يصلي فنظروا فاذا زنبور ل- لذعه في سبعة عشر موضعا دبور عمال يشك فيه وعمال يلدع فيه في 17 موضع وهو يصلي ولم يتحرك الإمام البخاري تقدمه من فعل هذا بل أشد كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحقيقة إسناده ضعيف يعني إسناده في عقيل بن جابر وهو يعني لم يوثقه إلا ابن حبان يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وبعدين لما انتهوا من الغزوة وهم راجعين عرسوا التعريس أن, أن ينام الجيش بالليل ده التعريس ده يضربوا الخيام أو كده ويناموا حتى يستيقظوا وبعدين يواصلوا السير طب الجيش هينام وجايين من عدو كانوا يغزون ديار الأعداء يعني فقال صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة يعني يحرسنا الكل هينام فلازم حد يحرس الجيش يعني اللي نايم فقام رجلان رجل مهاجري وآخر أنصاري وهم الاثنين وقفوا حراس على الجيش النائم فقال الأنصاري للمهاجري تكفيني أول الليل وأكفيك آخره أو تكفيني آخره وأنا أكفيك أوله يعني مش لازم إحنا الاثنين نكون صحيين يعني واحد يخلي باله والتاني ينشغل بأي حاجة يا يريح يا كده فقال ال- المهاجري اكفني آخره يعني ال- النوبة الأولى عليك يعني. فقام الأنصاري يصلي اللي حصل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء القوم أخذوا امرأة واحد من المشركين رهينة أو س- سبايا يعني جاء المشرك أين امرأتي قالوا ده المسلمين جم وخدوه فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما يعني ده عرض وما يغسلوش إلا الدم يعني المهم قعد يتتبع الجيش راح فين راح فين لحد ما وصل للجيش لقى واحد واقف اللي هو اللي بيصلي هو المهاجري نايم فعلم أن هذا هو ربيئة القوم هو الجاسوس أو اللي بيحرس القوم تمام ولقاه واقف ما بيتحركش فانتزع سهما وضربه السهم وقع فين في رجل الايه الانصاري في وهو يصلي فنزعه وواصل صلاته فرماه بسهم ثان فنزعه وأك- واكمل صلاته فرماه بسهم ثالث فنزعه وأحس إن في خطر إن ممكن يدهمه الجيش النائم فيعني آه، سلم من صلاته ركع وسجد ثم أيقظ المهاجري فإذا الأنصاري فإذا الأنصاري يموج دما فقال المهاجري ما هذا لماذا لم توقظني قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها والله لولا أنني على يعني ثغر أو على الجيش يعني ما قطعتها حتى تقطع نفسي بيقرأ في أي سورة من السور سورة البقرة سورة آل عمران سورة الأعراف أي حاجة من السور دي أحب, أحب أن يتم السورة وده يعني لما يدخل فيه سهل وينزعه ويتم ثلاث مرات لحد ما خشي مش ان السهام تتوالى عليه هتخشي لا خشي انه الجيش يدهم ايه المسلمين اهو ده يعني شبيه بما فعله الامام البخاري رحمه الله الموقف الثاني انه محمد بن ابي حاتم الوراق كان شابا عزبا لم يتزوج فأحب أن يشتري دارا بتسعمية وعشرين درهم البخاري عرف أنه عايز يشتري دار عشان يتأهل يعني فقال تعرف فلانا الصيرفي الصيرفي زي الجماعة بتوع الصرافة دول اللي هو القائم على أموال البخاري قال اذهب إليه وخذ منه ألف درهم قال له أمرك راح للراجل ما يعرفش البخاري هيعمل إيه بالمال ذهب وأتى بالألف درهم وإداها للبخاري فالبخاري قال استعن بها على شأنك وأحلني فأنا ما أنصفتك يا ما أنصفتك ده أنت بتديله ألف درهم قال ما أنصفتك كان ينبغي أن أواسيك كما فعل سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف هو روى هذا الحديث في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع المهاجرين إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار وكانت الأخوة دي في البدء كأخوة النسب يورثوا بعض حتى نزلت آخر الأنفال وصار الميراث إنما هو لأهل العصبة المهم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن الربيع أنصاري فلما آخى بينهما قال سعد لعبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا وعندي زوجتان فخذ شطر مالي هيقسم بالنص خذ شطر مالي وانظر إلى المرأتين فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها يعني ده مثل عجيب لم يسمع التاريخ به إلا النساء ما يستطيع أن يتنازل أحد عن عرضه أقول له أنا امرأتي متزوجة فانظر أعجبهما إليك طب حتى يديله الواحدة النكدية يعني نقول خد دي كويسة قوي مثلا كان عشان يستريح منها مثلا لا ده قال أعجبهم عليك افترض عينه وقعت على أفضل المرأتين لهذا الرجل يعني تيجي إزاي يعني ف... ف... فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك خير إن شاء الله بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق ذهب عبد الرحمن إلى السوق فما مضت عدة أيام حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وهو عليه أثر صفرة تعرف العرسان الجماعة اللي بيتجوزوا كده إيه زمان عندنا في الأرياف كان الراجل بيتحنى زي المرأة بالظبط عشان إيه يبان إن هو متزوج يعني فده عليه أثر صفرة وخروق وبتاع ما بيحطهاش إلا إيه المتزوج حديثا يعني فقال مهيم يا عبد الرحمن يعني إيه الحكاية عامل في نفسك كده ليه فقال يا رسول الله تزوجت فقال بما أصدقتها قال بنواة من ذهب ده بقاله كم يوم حتى أنهم قالوا إن عبد الرحمن بن عوف لو تاجر في التراب لربح من البركة بتاعته كان يعني عندما مات كان أكثر المسلمين مالا حتى ذكروا في بعض الأخبار أن الذهب الذي كان عنده يقطع بالفؤوس من غناه يعني وذكروا في ذلك حديثا مكذوبا إن آخر من يدخل الجنة عبد الرحمن بن عوف يدخلها حبوا مش على رجله حبوا ليه بسبب الحساب عنده فلوس قد كده فبيسأل عن كل مليم جبته منين ووديته فين صرفته فين كده يعني فقال لك على ما خلص الحساب معاه كان الدنيا كلها اللي دخل الجنة دخل واللي راح النار دخل وآخر واحد يدخل إيه يدخل الجنة وهذا طبعا كذب يعني تكذبه بعض الأحاديث اللي هي في البخاري ومسلم إن آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار يظل يعني سنوات طويلة في بعض الطرق الحديث أربعين سنة يقول يا حنان يا منان أحرقني أحرقني حرها وقشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأدخلني الجنة فربنا عز وجل يريد أن يدخله الجنة ده آخر واحد آخر واحد يدخل الجنة سبقه ألوف ملايين سبقوه بس آخر واحد بعديه يغلق باب الجنة خلفه ويغلق باب النار خلاص ويقال يا أهل الجنة خلود لا مات بعد اليوم وأهل النار خلود لا موت بعد اليوم ف بيدعي بقاله 40 سنة أخ أخرجني منها فقال الله عز وجل له ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك قال إي وعزتك فلما خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين ما يعرفش بقى أن إيه أن سبقه أمم فقربت له شجرة وسمع إيه خرير الماء صوت مية كده وبتاع أنت عارف أهل النار بيتمنوا قطرة ماء وخارج من النار مش شهر 8 وبقونة والكلام ده لا من النار يعني فرفعت له شجرة وتحتها ماء قال ربي أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها فقال الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فأدناه من الشجر استظل بظلها وشرب المي فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى فنظر إليها وقال رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها فقال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه أدناه من هذه الشجرة وأخذ العهد والوثيق أنه لا يسأله مرة أخرى المهم يتدرج به تحت الشجر لحد ما فتحت إيه أبواب الجنة له شافهم بقى على سور متقابلين وبتاع ويضحكوا مع بعض و... فسكت أنا نفسه يتكلم بس غدر مرتين وربنا عز وجل يقول ما أغدرك يا ابن آدم فسكت ما شاء الله له أن يسكت ثم قال ربي أدخلني الجنة فقال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني إلى آخر الكلام فقال ادخل الجنة الجنة ولك مثل الدنيا ده آخر واحد ولك مثل الدنيا لم يصدق ده كان ممكن يكون مات بسبب 40 متر اختصم هو أخوه ولا هو جاره على حتة أرض ولا بتاع وراح فيه له مثل الدنيا وآخر واحد فلم يصدق أذنيه فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين يعني تدي قد الدنيا معقول يعني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا وقال ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فقال له فضحك رب العزة من كلامه وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشرة أمثال أنت مستغرب من قد الدنيا مرة واحدة لك عشرة أمثال الدنيا ده يعني المهم خرجنا عن المقصود لكن أحببت لأن الخبر طريف وجميل ممكن يرقق يعني لا بقدر عجبي من سماحة سعد بن الربيع عجبي من عفة عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك وأبى أن يأخذ شيئا من المال أو أن يأخذ امرأة الرجل البخاري بيقول لوراقه كان العدل أن أناصفك فسامحني واجعلني في حل أنني لم أعطيك نصف مالي إنما اديتك ألف درهم فقط والدار بتاعته 920 درهم وقال له اجعلني في حل كأنما أذنب ذنبا مع أن ده داخل في باب المواساة المواساة الإنسان يواسي على قدر طاقته لكن الإمام البخاري قال ذكرت حديث سعد مع عبد الرحمن وكان المفروض أعمل كده اللي حصل إن محمد بن أبي حاتم أخذ الألف درهم وأبقاها عنده عدة أيام ثم جاء إلى البخاري وقال أريد أن تفعل معي شيئا قال قل قال وتفعله لي قال نعم فاداله الألف درهم رجعها له تاني ما رضاش ياخدها عشان يجيب الدار تمام قال البخاري لولا أني قلت لك نعم ما أخذتها لأنه قال له حاضر هنفذ لك اللي أنت عايزه خلاص لا لا يخلف يعني تمام لكن بعد ذلك الإمام البخاري قال له أما إنك إذ لم تأخذ الألف درهم فخذ هذه 300 درهم أبى أن يأخذها محمد بن حاتم الوراق وقال يكفي أنك أنزلتني مني بمنزلة الولد زي قلت لك في البداية أن محمد بن حاتم الوراق كان كظل البخاري لا يتركه إطلاقا وهو الذي كان يعني لا سيما بعد ما البغادلة بدأوا يتكلموا في البخاري وكان بينقل له بعض الكلام الذي ينتقدونه عليه زي مثلا واحد قال إن البخاري لا يحسن يصلي فراح للبخاري قال له ده يقولون أنك لا تحسن تصلي قال لو شاءوا ما قمت من مجلسي هذا حتى أسرد لهم عشرة آلاف حديث في الصلاة عشرة آلاف حديث في الصلاة أنا لا أحسن أصلي كانت عن عادة البغادلة يعني كان بعضهم ينتقص الأفاضل يعني المهم يعني نمشي في ترجمة البخاري حتى نصل إلى محنته افتح أي ترجمة لعالم جعل الله له لسان صدق في الأمة هتلاقي ترجمته فيها عناوين اسمه مولده كنيته تلاميذه شيوخه طلبه للعلم سماحته مش عارفين كده كده كده لحد ما تصل إلى محنته لازم يكون كل عالم من دول له محنه محنة مالك كانت في طلاق المكره أبو جعفر المنصور كان, كان لا يرى طلاق المكره ومالك يقول لا طلاق لمكره واحد جاء ووقف على دماغه بمسدس وبتاع لك طلق مراتك فأنت حتى تنجو بنفسك هتعمل إيه يعني فإذا قلت هي طالق لا يقع الطلاق حتى يكون المرء مريدا للطلاق ضرب الإمام مالك لحد ما انخلعت إيه انخلع كتفه فبعض علماء المغرب لما جاء مع عند مالك يطلب العلم لقاه عامل كده فقاموا قايل المالكيه بيسيبوا ايديه تلاقي المالكيه اللي بيقول لك انا مالكي سايب ايديه كده يعني السنه التي رواها مالك في الموطأ هي القبض وضع اليمنى على اليسرى لو اردت مذهب مالك هو ده مذهب مالك لكنه ساب ايديه الاثنين كده عشان كده اتضرب اتخلع كتفه وكذلك جلد ابو حنيفه أيضا الإمام البخاري كانت له محنة جسيمة ملخصها إن في آخر عهد المأمون وتمام عهد المعتصم وتمام عهد الواثق كانت في محنة جسيمة اسمها محنة خلق القرآن تتلخص المحنة دي في أنها في النهاية هي إلحاد في أسماء الله عز وجل إيه معنى القرآن مخلوق إيه معنى أي شيء مخلوق بلاش القرآن عشان أقرب الصورة أنه لم يكن فكان لم يكن موجودا فكان الترابيزة دي ما كانتش موجودة خلاص المكان ده فارغ جبت ترابيزة حطيتها ك- دي مخلوقة صنعت فعندما نقول القرآن مخلوق يعني أن الله عز وجل لم يكن يتكلم أصلا ثم تكلم بالقرآن وإحنا نعلم أن الصفات ملازمة للذات إذا كانت الذات قديمة كما يقولون يعني أزلية فالصفات أزلية فكونك تيجي على صفة الكلام وتقول لم يكن يتكلم يعني كان إيه يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أبكم ما كانش بيتكلم خالص ما كانش بينطق خالص وبعدين جدت عليه هذه الصفة بعد ذلك طب من خلقها من أوجدها له فده اسمه إلحاد في صفة الكلام عندما يقول القرآن مخلوق يعني القرآن لم يكن فكان طبعا ال- أول ما ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد كنت أنا زمان في بداية العلم يعني كنت أقرأها داوود ليه دؤاد يعني مش جاي على دماغي يعني أحمد بن أبي دؤاد ده كان رأس الجهمية المعطلين لصفات الله عز وجل غلب على بني العباس غلب على المأمون في آخر عهده فقال إن هو ده الحق وكذا فامتحن علماء المسلمين جميعا وعرضهم على السيف اللي هيقول القرآن مخلوق هنغنغه واديله عطيات من بيت المال وتمام التمام اللي هيقول لي مش مخلوق ه- هضرب آه، رقبته بالسيف او اسجنه بدات المحنه دي تنتشر شيئا فشيئا في اخر عهد المامون فبعت لمين بقى المامون كان في ال- في مرو اظن يا مرو يا الرمله ما كانش في بغداد يعني بعت لاحمد بن حنبل الذي كان يناهض هذه الفتنة و- وعرف بها حتى النوم يعني الحارث المحاسبي آه، قال أحمد أبو بكر هو الصديق الأول وأحمد بن حنبل هو الصديق الثاني الذي أنجى الأمة من ال- ال- هذه المقالة الخبيثة فقال ابعتوا لي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي السابوري مد- مقيدين بالحديد يعني مش يبعتهم لي كده وخلاص لا مقيدين بالحديد من بغداد للرملة أو لمرو ما أظن كانت مرو مسافة طويلة جدا فدعا الإمام ربه تبارك وتعالى ألا يرى وجه المأمون فمات المأمون قبل أن يدخل أحمد بن حنبل بليال إلى مرو فرجعوه بغداد تاني الذي ولي بعد المأمون المعتصم اللي هم يقول لك هو معتصماه وبتاع والكلام ده ولا والعمورية وأبو تمام بقى السيف السيف أصدق وأنباء من إنباء من الكتب في حد إيه الحد بين الجد واللعب البائية بتاع أبي تمام المشهورة دي قال أهل المعتصم أسوأ ما فعل المعتصم أنه جلد الإمام أحمد ابن أبي دؤاد غلب على المعتصم مسح له دماغه أصبح المعتصم لا يرى إلا هذه الفكرة وأن هذا هو الحق وأن يجب على الناس جميعا أن يطيعوا ولي الأمر في مثل هذا لأن هو ولي الأمر مسؤول عن دين الناس تمام فقال لك لا- لابد يقولوا كده بدأوا امتحنوا وحصلت وقائع عجيبة جدا جدا في المنحة دي منهم عفان بن مسلم شيخ البخاري وشيخ أحمد برضه كان يذ- يذهب المأمو المعتصم إلى أشهر راس في البلد ويجيب عشان يقول القرآن مخلوق فكان أشهر راس في البلد آنذاك عفان بن مسلم الصفار من أكابر شيوخ البخاري ومن شيخ أحمد برضه فجاله الراجل اللي هو تبع ال- الخليفة قال له أمير المؤمنين يسألك آه القرآن مخلوق أم لا فعفان قال له قل هو الله أحد ده مخلوق مش دي سورة القرآن أنت بتقول القرآن مخلوق طب خد قل هو الله أحد مخلوق قال له بص الكلام ده تقوله في النيابة الكلام ده تقوليش آه، لما تروح بقى يحاكموك وبتاع يقول له الكلام ده أنا ما بفهمش الكلام ده حاجة من اتنين يا تقول يا هقطع راتبك من بيت المال كانوا يعطونا العلماء عطيات من بيت المال عشان يتفرغوا لنشر العلم فكان عفان بياخد ألف درهم كل شهر وكان عدة آه، ال- ال- الناس في بيته أربعين كان متجوز أربعة وكان عنده عيال وأحفاد وبتاع أربعين بيصرف عليهم الألف درهم ده قال له آه، خلاص اعرف آه، انك لو جاوبت وقلت القرآن مش مخلوق هيتقطع عنك الراتب فكر فكر قبل ما تقدم على الخطوة دي قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون انصرف الرجل وقطع راتب عفان من بيت المال الرواية دي صحيحة لولا ناس أنا أدقق في الأسانيد يعني لما يكون الرواية مستغربة أوي أبص على الأسانيد بتاعتها فبالليل طبعا عفان بن مسلم راس البلد وأكيد الراجل الرايح له من قبل أمير المؤمنين الدنيا كلها عرفت إن ده الشرطي ده جاي يمتحنه وبتاع المهم بالليل دق بيت عفان طبعا قبل ما يجي الليل النساء بقى جوعتنا ضيعتنا وراك ما كنت تقولها يا راجل ايه يعني بتقول مخلوق وقلبك يعني مطمئن بالايمان وبتاع طب ما فلان قال وفلان قال وفلان يحيى بن معين قال وعلي بن مديني قال آه، امم يق- قالوا آه، خوفا من السيف او خوفا من الص- من الصوت يعني علي بن مدين اللي هو شيخ البخاري اللي البخاري بيقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن مديني اجاب وقال لابن عمار لما سأله يعني قال أنت تعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت لقد سجنوني ثمانية أشهر في بيت مظلم كان ضعيف البنية وما يستحملش الكلام ده المهم قعدوا يلوموه وانت ازاي تعمل كده وهناكل منين وضيعتنا وعملتنا لحد ما جاء الليل إذا الباب يدق فتح عفان الباب فقال الرجل أنت عفان؟ قال نعم قال هذه سرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها عفان مسلم يقول هذا الكلام لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما راحوا يسألوه إيه يا أخبار؟ قال- قلت إيه؟ لأن طبعا الخبر انتشر قلت إيه هل قلت قال قلت كذا وكذا وكذا فتهلل وجه أحمد بن حنبل لما رأى عفان ابن مسلم الصفار ثابتا على الحق آه، طلعت القرآن مخلوق العلماء كلمة إجماع من قال القرآن مخلوق فهو كافر ليه الحدث في صفات الله سبحانه وتعالى أم الجهمية قال لك لا لازم مش هنسيب الدعوة بتاعتنا دي فاخترعوا حاجة جديدة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق القرآن مخلوق خلاص عرفنا اللي هيقولها كافر وانتهينا منه قال لك لفظي بالقرآن مخلوق طب لفظي يعني ايه لفظي اللفظ ولا الملفوظ دخلنا بقى في القصة بقى لو قال لفظي بالقرآن مخلوق لابد انك تسأله ما تقصد باللفظ في الاول كافر على طول من غير ما تفكر مخلوق كافر طب لفظي بالقرآن مخلوق بدأ الجهمية يلعبوا لعبة جديدة عشان يصلوا إلى ما يريدون بس يلفوا لفة كده الملفوظ القرآن وهذا ليس بمخلوق واللفظ حركة اللسان طب أنا قبل ما أجي دلوقتي وأتكلم هذا الكلام كلامي كان موجود كان موجودا لا كلامي موجود دلوقتي حركة لساني الآن مخلوقة ولا مش مخلوقة مخلوقة لم أكن أتكلم ثم تكلمت إذا حركة اللسان مخلوقة فالإمام أحمد أول ما لقاهم عملوا كده قال من تكلم باللفظ فهو مبتدع ما رضاش يكفره ليه؟ لأنه قد يقصد حركة اللسان ما يقصدش القرآن عشان كده لم يجزم بتكفيره كما جزم بتكفير من قال القرآن مخلوق المهم البخاري عايز يدخل نسابور فمحمد بن يحيى الذهلي إمام نيسابور وأحد مشايخ البخاري آخر طبقة في شيوخ البخاري يعني كان له الحشمة التامة في نيسابور هو أمير المؤمنين في نيسابور من تكلم فيه محمد بن يحيى الذهلي يبقى ضاع حياته أمه دعي عليه اللي اتكلم فيه الذهلي فدعوا البخاري إلى أن يجي نيسابور عشان يعقد طلبة مجالس الإملاء وحاجة زي كده وبعدين الذهلي ما اكتفاش بالكلام ده بل في مجلسه اللي هو فيه ألوف ألوف بمعنى كلمة ألوف كانوا فيه مستملين واحد مستملي يقف هنا أنا أقول حدثنا هو ينادي حدثنا التالي يقول حدثنا لحد ما يوصل للآخر ما كانش فيه ميكروفونات يعني زي اللي بيبلغ ورا الإمام يقول الله أكبر هو يقول الله أكبر فقال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله الذهل يطلع البلد طلعت كلها عشان يستقبل محمد بن إسماعيل البخاري على بعد ثلاثة فراسخ شو الفرسخ معرفش كيلو ونص ولا 3 كيلو معرفش يعني مسافة طويلة يعني ويعملوا إيه بقى نثروا الدنانير والحلوى والسكاكر على رؤوس الناس الواحد يجيب فلوس فكه ويرش على الناس وبتاع ابتهاجا بدخول محمد بن اسماعيل البخاري دخل نيسابور في دار البخاريين دار المغتربين يعني وبدا يعقد مجالس الاملاء بعض العلماء يقول لك مجلس الذهلي خف يعني كان بيحضروا مثلا 10000 بقى بيحضروا خمسه بس مثلا خف المجلس يعني ما عادش زي وبعض العلماء يقول لك لا عشان يشوفوا ليه محمد بن سعيد محمد بن يحيى عمل كده في البخاري في البخاري يعني المهم ف وقال لهم لا تمتحنوا هذا الرجل فإنه إذا قال بغير ما نقول وقعت بيننا وحشة نبههم الأول ما تقعدوش تعملوا حركات وبتاع وكده يعني طلع واحد في مجلس البخاري رفع ايده يا أبا عبد الله ما تقول في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق ابتدينا بقى والذهل منبهه قال له ما فيش حد يقول حاجة سكت البخاري أعاد عليه القول فسكت البخاري فأعاد عليه القول في المرة الثالثة شوف بقى كلام البخاري قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة كلام زي الشمس لا يمتري فيها أحد أفعالنا مخلوقة طبعا بس قال في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق الراجل بقى شغب بقى ده بقول مخلوق ده بقول لفظ بالقرآن لفظ العالم مش سامع اللي بعيد عن البخاري مش عارف البخاري قال ايه والقريب من البخاري عرف كلام البخاري لكن الذين يغلبون على قرب العالم أو الأمير تلاقيهم العوام مش أهل العلم اللي قال الكلام ده هو عبد الرحمن بن عوف في العمر بن الخطاب لما عمر بن الخطاب سمع وهو في الحج واحد بيقول لو مات عمر لاخترت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة يعني لو عمر مات هقول انا هنتخب فلان زي مات ابي بكر كانت فلته هو كمان ده يجي فلته هو كمان فعمر لما سمع هذا الكلام وكان اللي بيغلبه على مجلس عمر الاكابر عبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح هؤلاء الساده سعيد بن زيد فعمر لما سمع الكلام ده فقال اما اني ساقوم بالعشيه فأحذر الناس من يريدون أن من من يريد أن يغتصبوهم أمرهم هقول لهم اوعى تعملوا كذا وكذا وكذا طيب فعبد الرحمن بن عوف قال له ايه قال له يا أمير المؤمنين الموسم موسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك عشان اقول شفت أمير المؤمنين شخصيا ده أنا كان رجل في رجله ركبته في ركبته ما انت عارف العوام بيغلبوا على القرب مش اهل العلم فالعوام نشروا المقال عن البخاري وانه يقول لفظ بالقران مخلوق والكلام ده طب يا يا امام محمد بن يحيى الذهلي البخاري معاك في البلد ما تبعت له قول له انت قلت ايه الناس ينقلون عنك أنك تقول كذا وكذا وأنا عارف العقيدة بتاعتك وأنك على مثل ما عليه أحمد بن حنبل ما عملش كده الذهلي إيه اللي عمله الذهلي بعد ما شاعت المقالة عن البخاري ومفيش حد صدها قال من حضر مجلس محمد بن إسماعيل بعد اليوم فهو على مذهبه أه. تهديد البخاري بيحضروا ألوف يبقوا على مذهب البخاري المبتدعة من وجهة نظر محمد بن يحيى الذوري تخيل انفض الناس جميعا عن البخاري مش بيقول لك شيخنا سابور وهو ملك غير متوج محمد بن يحيى الذهلي واحد الأئمة الكبار الثقات العلماء يعني انفض المجلس بالكامل عن البخاري إلا اثنين هم اللي كانوا بيروحوا يقعدوا معاه الإمام مسلم تلميذه وأحمد ابن سلمة رفيق مسلم في الطلب خلاص البخاري ما عادش حد بيروح له خلاص محمد يحيى الذهلي طبعا ألوف مجلس ألوف يعني فبص كده في المجلس فلقى مسلم داخل من الباب فقال من من كان يحضر عند محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه مسلم كان عنده حدة فقام قام وحط العباية على كده بغضب يعني وبتاع وجاب جمل وحط على الجمل كل العلم اللي خده من الذهل قال له اتفضل علمك اهو شوف لن أروي عنك شيئا ورفض ان هو يروي عن الذهلي شيئا برغم إمامة الذهلي رحمة الله عليه فلم يرو مسلم للذهلي شيئا في صحيحه ولم يروي للبخاري شيئا في صحيحه اجتنباهم هما الاثنين ما رضاش يروي عن عن هذا ولا عن هذا طبعا يعني البخاري ماشي لأن المسلم قرين البخاري فكانوا يبحثون عن العلو فلو رأوا عن البخاري هينزل ما هو أدرك شيخ البخاري إيه اللي يروي عن البخاري عن قتيبة بن سعيد وهو قد أدرك قتيبة مثلا ابن سعيد فكان يعلو فهو مستغنى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري إلا الطبقة الأولى اللي ذكرناها في المرة الماضية المهم خلاصة القصة إن حصل تضييق على البخاري جدا جدا لحد ما طلع من البلد بالليل خاف على نفسه فخرج من البلد ليلا وذهب إلى بخارى كانت بتنتظر في بخارى محنة أخرى الذهلي كتب لأمير بخارى أحمد بن خالد قال له هيجي لك البخاري هو على مذهب كذا وكذا ده قبل ما يروح البخاري كانت سمعته وصلت من الذهلي فلما وصل إلى هناك ضيقوا على البخاري تضييقا شديدا ومحنة جانبية من محنه الأمير قال له تجي لي القصر تقرأ كتبك على أولادي فقال له محمد رحمة الله عليه أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن أراد أولادك أن يتعلموا فليجلسوا مع الناس ده عمل وحشة في صدر الأمير أيضا رافض يجي يعني القصر وهيبقى له حظوة طبعا يدخل القصر بقى وتعارف يعني المهم يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي كنت مع البخاري فقام من الليل فصلى من الليل ثم قبض على لحيته فسمعته يقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما أتم الشهر ويذكرون في يعني موته أنه أراد أن يركب عشان يذهب إلى بخارى فركب ثم سال منه عرق شديد جدا قال إني قد ضعوت فأنزلوني تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين أحد علامات حسن الخاتمة إن الميت يعرق العرق الشديد المؤمن يموت بعرق الجبين قال فسال من البخاري يعني عرق لا يوصف هنا بقى السؤال اللي احنا كنا طرحناه وهختم به المجلس ليه البخاري يدعو على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت قال لا يتمنين أحدكم الموت لدر أصابه فإن كان لا محالة فاعلا فليكن اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فلماذا دعا البخاري على نفسه هناك ملحظان الملحظ الأول أن يكون نسي الحديث فلم يذكره في هذه المحنة والمرء في المحنة معلش أنا بستأذن أبو عبد الله إن ممكن ناخد عشر دقايق زيادة بس عشان أكمل ال والمرء في محنته ينسى البدهيات البدهيات ينساها دليلي في هذا حادثة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عائشة والإفك حصل والقصة اللي انتم عارفينها كلكم إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة شهر كامل وهي تبكي حتى حتى قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي من الم من كتر الهم اللي هي فيه أن تتهم في عرضها وهي امرأة النبي المبرأة طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ومستنية النبي صلى الله عليه وسلم يبرأها ده أي راجل من أفناء الناس لو حد اتكلم في مراته يقول مراتي أشرف واحدة وهو عارف إنها بتلعب بدل تلعب لازم يقول كده قدام الناس فكيف بعائشة وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض في الأول يقول لا عائشة زوجتي طاهرة مش يستفتي الناس فيها يقول لعلي ما رأيك في عائشة يقول له أسامة بن زيد ما رأيك في عائشة ويقعد يسأل من حوله هي محل شك عائشة رضي الله عنها ده اللي صعب عليها جدا جدا وبعدين تقول يعني واللي زعلها أكثر أنها, أنها لم تجد منه اللطف الذي كانت تجده حين تشتكي لما تكون مريضة بيبقى كالنسيم في لطفا ومحبة وتسلية والكبر هي عيانة وجات من الإفك عيانة من الغزوة بتاع بني المصطلق عيانة ما قالهاش سلامتك مثلا ولا قال لها أي حاجة فده برضو عمل عندها علامة استفهام بس مش عارفة إيه القصة يعني. لحد ما القصة انتشرت وعرفت عائشة وبتاع والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول كيف كيف تيكم ويطلع كيف تيكم تيكم اسم شر البعيد يعني كانها بعيد عنه كيف تيكم زي تلك وتلكم والكلام ده المهم لما المحنة اشتدت عليها قبل ما ينزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أخيرا بعد شهر بس اتكلم وقال لها ايه قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ده في إشارة كده كأن ايه كأنه حصل حاجة ده هو نفسه بيقول لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه بس ده أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد شهر من الصمت قالت عائشة رضي الله عنها فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن يعني مش حافظة يعني القرآن إن مثلي ومثلكم كمثل أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول ونسيت اسمه أبو يوسف اللي هو مين يعقوب حد ينسى يعقوب النبي تقول ونسيت اسمه من الهم الهم أكبر مرض قاتل يقتل الإنسان قتلا إذا أصيب بالهم اللي بيسموها الأزمات النفسية وعلاج الاكتئاب ومش عارفين الكلام ده فمن المحتمل أن يكون الإمام البخاري نسي نسي الحديث في غورة الهم ده التأويل الأول التأويل الثاني أن محنة البخاري ما كانتش في الدنيا كانت في الدين يسلم دينه على رأيهم وفي أيام الفتن يشرع للمرء أن يدعو بالموت وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك ليه لأنه مات واستراح ولم يفتن يصبح المرء كافرا يمسي مؤمنا يمسي كافرا يصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا فده يعني أحد التأويلين اللي هم العلماء أولوا صنيع البخاري بهذا البخاري رحمة الله عليه توفي سنة 256 في شوال في ليلة عيد الفطر دفن يوم الفطر بعد الظهر سنة 256 فكان يعني آه، عمره حوالي 62 سنة وعدة أشهر يمكن شهرين أو كده ممكن تحسبوها من شوال لشوال يعني ده يعني آه، تمامه آه، ترجمة البخاري بالاختصار المجحف الشديد اللي هو احنا لو حبينا نقعد مع ترجمة البخاري وناخد النكات التربوية من حياته وكيف كان يعيش كيف كان يفعل وبسطنا ورعاه لا أخذ منا هذا شيئا طويلا آه، أعتقد كده ممكن أسئلة ولا إيه أبو عبد الله طب يلا إذا كان حد عنده أسئلة في في الموضوع يعني يبقى ماشي نتفضل
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في تنايا- في تنايا كلام فضيلتها آه. طيب ه- ه- هقول لك لأن أنا عيد السؤال يا شيخ عشان الص- آه يقول ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية لو أنا دخلت في القصة دي هيبقى درس أصول فإحنا يعني أنا أنا هجاوبك أنت هجاوبك أنت إن شاء الله نعم اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
آه، من خلال قصة الإمام البخاري آه، رضي الله عنه آه، جاني شعور بأنه كأنه ما في واحد آه، حضر جنازة من خلال المحنة وال وال وبعد وبعد كيف تمت رواية محنته هي نفسها
نعم آه، السؤال الثاني آه، الإمام الزهري لما آه، عمل ال- العماية دي مع الإمام البخاري هل هي روح المنافسة ولا ولا طغيان آه، من طغيان النفس؟
نعم بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا هو السؤال ال- الأول بسأله أخونا الفاضل يقول يعني كأنه يعني البخاري لم يحضر جنازته يعني أحد طبعا لا يتصور أن مثل البخاري في شهرته وفي إمامته التي ملأت الدنيا وملأت الآفاق أن ما يحضرش حد جنازته لكن هم لم يصفوا جنازته كما وصفوا جنازة أحمد بن حنبل مثلا أو في المتأخرين ابن تيمية رحمه الله على الجميع لكن لا يتصور انه بجلاله الامام البخاري لا تملا البلد البلد كلها تخرج على الاقل يعني. آه، ال- ال- السؤال الثاني يقول يعني كان دي هل هو حسد من الذهلي؟ البخاري قال هذا. البخاري قال هذا كم يحسد محمد ابن يحيى الذهلي في العلم وانما هو مواهب من الله عز وجل. يعني واحد زي البخاري ما عنده موهبة من ربه تبارك وتعالى فعزى البخاري هذا إلى الحسد لكن آه، الأجواء في هذه الفترة كانت متوترة للغاية مسألة القرآن مخلوق لفظ القرآن مخلوق العالم الإسلامي بيغلي غليان لا سيما إذا مثلا جاءت فرصة وقفنا مع ماذا حدث للعلماء بسبب فتنة خلق القرآن حدث لهم حتى في الرواية في حتى في الرواية وماذا حدث لهم شخصيا في بعض الناس يعني معلش المزني المزني صاحب الشافعي يعني أشهر من نار على العالم ده خدوه برضه فتنة خلق القرآن سجنوه عشان بيقول القرآن غير مخلوق فكان كل جمعة يغتسل ويلبس ثيابه ويتعطر ويخبط على السجاد فيقول له عايز ايه؟ يقول له اريد ان اجيب نداء ربي، عايز اصلي الجمعه. يقول له عافاك الله، انت اتجنيت؟ ما انت مسجون، تطلع تصلي ازاي يعني؟ فيقوم خلع هدومه ويقول ربي اردت ان اجيب داعيك فمنعوني، ويخلع هدومه ويقعد. الجمعه الثانيه يعمل كده برضه، يغتسل ويلبس هدومه ويتعطر ويخبط عليه. فضل في القصه دي الى ان مات المزني في سجنه. لا في الفتنة دي عملت أهوال في العالم الإسلامي لا سيما بين صفوف العلماء لعل إذا مشينا وإحنا بنقول السند بتاع البخاري إذا جت حاجة زي كده نقولها لكن أنا في تقديري وفي تفسيري أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه كان يستطيع أن يأتي بالبخاري ويقول له هل قلت كذا وكذا ثم يدفع عنه ده لسه من أول امبارح بيقول ال- غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله وده إمام نيسابور كلها ما ما يعديش كام يوم حتى البخاري سئل عن هذا لما الدنيا اتفضت من عليه آه، فبيقول له جليسه كان اسمه عمرو بيقول له أتذكر يوم ألقيت السكاكر والحلوى والدراهم على رؤوس الناس والآن قارن بين اليومين يوم ما دخل ويوم و- والآن فقال له البخاري رحمه الله عليه لا يضرني ذلك ما سلم لي ديني ده كان الجواب بتاع البخاري على الرجل وهو يقارن بين اليومين يوم ما دخل ويوم ما خرج من بخارى خائفا يترقب وقد ركب الليل جملا اي نعم هل تزوج بخاري شيخ؟
نعم هل تزوج بخاري؟
هل هل تزوج الإمام البخاري؟ وعنده اه طبعا البخاري تزوج آه.
عنده أولاد وكان عنده سراري صغر صغر صغر كان عنده سراري عنده و... والسريه اللي كانت عنده يعني ما- معلش والله آه، يعني كانت قبيحه جدا جدا راحوا يشتروا واحده من السوق فجواري ال- ال- محمد بن حاتم يقول الجواري اللزاز واللطاف وجمال وبتاع الكلام ده وواحده يعني كده تمام تبارك الذي خلق هذه وهذه ف فقال له ايه اشتري لي دي القبيحه جدا دي فقال يرحمك الله وحد يبص على دي ولا يشتريها ما عندك الجواري جمال وبتاع والكلام فقال إن يدي مست ذقنها هيشتريها عشان كده يده وهو بيحرك ايده مست ذقنها فازاي يمس يمسها بقى وما ياخدهاش راى ان ده ذنب عظيم يعني او حاجه خطيره ي- الحل فيها ان هو يشتريه وظلت معه هذه المراه حتى يعني آه، آه، اخر حياته وهي المراه اللي كبت دوايه الحبر على كتبه حاطط الدوايه قدامه البخاري والاوراق والكتب وبتاع وهي معديه قامت شايطه الايه ال- الدوايه برجلها قامت معكره البتاع فقال لها الا تنظرين ما انت شايفه قدامك فقالت يا سيدي اذا لم يكن طريق كيف امشي هو حاطط دوايه في السكه تمام اذا لم يكن طريق كيف امشي فقال لها انت حره لوجه الله فالوراق بتاعه بيقول له أغضبتك فقال لكني أرضيت نفسي بما فعلت يعني شاط الدواية يقول لها أنت حرة كان عتقها في الدواية دي سبحان الله وإذا ما غضبوا هم يغفرون فكيف إذا رضوا فكيف إذا رضوا يعني في حال غضبه كيف يفعل رحمة الله على الإمام نعم نعم
سؤال بخصوص هل ترى احد على على على- على البخاري كتابه ولا مناوله كانت يعني الناس قبل بعده؟
هل هل قرأ أحد على البخاري أم هل أحد قرأ عليه كتابه؟
أوه. محمد آه، ابن إسحاق الفرابري آخر من روى عن البخاري قال سمع الصحيح من البخاري تسعون ألفا لم يبق منه غيري منهم غيري ده الفرابري الذي روى الحديث عن البخاري والنسخة اللي في إيدينا الآن من رواية محمد بن يوسف الفرابري سمعها من البخاري سماعا قرأ البخاري آه، كتابه على ملايين الخلق ألوف وملايين وثم على ألوف ثم بعد ذلك قرأه الناس على ألوف وقرأه الناس على ألوف يعني لا أبالغ إذا قلت إن صحيح البخاري قرئ على ملايين الخلق من لدن البخاري حتى آه، يعني زمننا هذا وال- وال- والعلماء ما بين متعقب وشارح ومفسر ومعترض ومدافع عن الاعتراض عشان يجي واحد النهارده في اخر الزمان يقول لك البخاري في حديث موضوع ومرت الموضوعات دي على كل الخلق من لدى البخاري لحد النهارده لم يستطع احد ان يكتشف ان البخاري في حديث مكذوبه ابدا الا هؤلاء الجهلاء اللي انا عارف انه لا يستطيع ان يقيم سندا قراءه صحيحه في البخاري هذا احنا احنا في يعني زمان الله المستعان نسال الله عز وجل ان يقبضنا على التوحيد الخالص وان نطلع من الدنيا بسلام فالبخاري الدرقطني اتعقب عليه ك- كتاب التعقب بتاع الدرقطني وكتاب الدرقطني موجود كل التعقبات على البخاري او مسلم تعقبات اسناديه مش متنيه الجهلاء دول انما يعترضون على المتون إنما الأئمة القدامى يعترضون على الأسانيد مش على المتون فالأئمة القدامى في ناحية يقول لك هذا موقوف وليس مرفوع مثلا إنما دول يقولون ال- البخاري روى أك النساء أكثر أهل النار واحدة من لبنان والله مألفة كتاب اسمه هل النساء أكثر أهل النار وجابت الحديث ده ولأنها امرأة إن إحنا أنت عارفين نسوانة المجتمع دلوقتي ما هو المجتمعات العربية النسوانة بتاع المجتمعات العربية حتى سيأتي يوم على الرجال يق- يطالبون بالمساواة مع النساء سيأتي هذا اليوم يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء جابت الحديث بتاع البخاري آه، انه في يوم عيد آه، قال النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة لما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان العشير والزوج يعني وإن الرجل إذا أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأيتن من منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط كلمة قط دي هي اللي تفرق القلب قط يعني إيه؟ يعني جابت أستيكة ومتمسحاله حياته بالكامل وجماله و- ومجهوده ونفقته ورعايته بالكامل ما شافتش يوم راح الدهر اللي هو ايه في الحديث ده هو الدهر اللي هو حياة الإنسان من يوم ما تزوج لحد ما مات ده اسمه الدهر طب لما يكون راجل متجوز بقاله 50 سنة ولا 60 سنة وتقول له ما رأيت منك خيرا يوما يوما طب ماشي أنا راجل معاكي م- مثلا بقالي 60 سنة بقى جميلي عليكي 60 سنة إلا يوم خلاص نعمل مقص يوم منك وبال أسبوع منك وبال نص عمري نص عمري خدي 30 سنة من عمري معاكي باليوم اللي انت بتقولي ما رأيت منك خيرا قط دي يوما من الدهر تقول كذا فامرأة بتسأل ازاي النساء يدخلوا النار فالست اللي انا بتكلم عنها دي تقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي بمكارم الاخلاق وحسن الخلق ده هو علامة عليه يجي للنساء يوم العيد بقى يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام والكلام ده يقولوا هتدخلوا جهنم وبص المصير هو ممكن النبي يقول هذا الكلام ايه الكلام ده موضوع والكلام ده كذب والكلام ده ايه ده ايه ده لما يترك كل واحد يتكلم بهذا الكلام وفي أدفع من هذا الكلام على البخاري رحمه الله عليه لا البخاري هذا حاول والله كثيرا من بعد البخاري إلى الآن يعملوا في حاجة والبخاري كالجبل الراسخ لأن عندما نقول البخاري نقصد كتاب البخاري ما نقصد شخص البخاري وإن كان شخصه عظيم التب... عظيم وإن كان أهلا للتبجيل البخاري كشخص لكن عندما نقول البخاري أو الناس يتكلموا البخاري يقصدون كتاب البخاري أما كتاب البخاري فلا أحد يتكلم فيه الله أعلم نعم طيب السؤال الأخير عندك يا شيخ. فلو هو رفع في سؤال آه أيوه أنا مش واخد بالي من بسم الله آه، الأخت بتسأل بتقول يعني آه، هذا المسلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عن عائشة يعني بالرغم أنها يعني زوجته وحبيبته وهو يعلم براءتها والكلام ده قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى بس هواه إن امرأته بريئة طبعا هو في واحد ممكن يتهم امرأته لا سيما عائشة اللي هي حبيبته لا ما كان يتكلم إلا إذا أذن له أن يتكلم وربنا عز وجل أشار إلى هذا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حصل إيه بقى تمايز في المجتمع اتعرف اللي عمالين يبطنوا النفاق واحنا ما نعرفهمش آه يعني كانت فتنة جسيمة لا أعتقد أنه بر مر بالمجتمع المسلم فتنة أو محنة أعظم من هذه المحنة أن تتهم زوجة نبيه عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عبد الله بن أبي بن سلول يتكلم وحتى الصادقين كانوا بينقلوا الكلام ينقلوا بس فلما المجتمع بدأ يهمهم النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا هو قال اهو إذا كنا هنقول اتكلم- اتكلم بس اتكلم على العموم وهو على المنبر فقام سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن قال يا رسول الله إن كان من الأوس قتلته وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك شوف التحرز يعني سعد بن معاذ كان سيد الأوس فهو بيحكم فيهم من الأوس هقطع رقبته اللي كان رئيس الخزرج سعد بن عبادة فما حبش يتطاول على سعد بن عبادة أو ياخد صلاحياته يعني فعمل أكثر من آه، متراز متاريس يعني قال وإن كان من إخواننا أدي أولا شو الاحترازات بتاعت سعد بن معاذ إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا يعني أنا مش هروح أقطع رقبته أنا بنفسي أمرتنا ففعلنا أمرك فسعد بن عبادة زعل قال والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك أنا اللي أقتله لأن قتل عدو النبي شرف هت- هت- هتاخد مني الشرف ده أنت تقتله وأنا أطلع كده من البتاع زعيم أوانطة يعني ولا إيه فحتى تساور الحيان في المسجد وقاموا على بعض بالسيوف حتى هداهم النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخفضهم بيده يخفضهم بيده حتى سكنوا يعني لما يقوم الإخوة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبدأ يعني ضربوا أروع الأمثلة في البذل والفداء والإيثار والكلام ده يقوموا على بعض السيوف قدر المحنة اللي اللي كانت في المجتمع المسلم آنذاك كانت شكلها إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر بيده لقل من أول لحظة لكن الله عز وجل يعني أمره أن يستلبث حتى يميز الخبيث من الطيب في هذا المجتمع ثم خرجت منه عائشة رضي الله عنها بالفائدة العظمى تقول لما نزل القرآن ووالله لأنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى بل كنت أرجو أن يرى رسوله مناما رؤيا كل أقصى أحلام يعني عائشة رضي الله عنها أن يرى النبي رؤيا الرؤيا دي تبرع عائشة رضي الله عنها ما كانت تظن أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة أليس هذا من الشرف البالغ لعائشة رضي الله عنها وصارت بهذه الآيات من رماها كفر يعني العلماء يتكلمون في أي واحد يرمي أي امرأة مسلمة عفيفة والكلام ده في مسألة كفره ت- تكلموا قال لك لا كافر لا فاسق مش عارفين بتاع اختلفوا فيه إلا عائشة قال من رماها كفر لأن القرآن نزل ببراءتها فهذا يعني شرف عظيم يعني الله بارك الله فيك